اذا انتصر الجسد في هذا الصراع واخضع الروح له ضاع الانسان وهلك واذا انتصرت الروح واخضعت الجسد لها امكن للجسد ان يسلك حسب الروح حسب توجيهات الروح حسب رغبات الروح ونحن حينما نقوم سنقوم باجساد روحانيه ولا نحيا في الماده فيما بعد انت حياتك حسب الجسد ولا حسب الروح في كل اهتماماتك بتهتم بالجسد ولا بالروح اتذكر اني تكلمت من قبل على الناس الذين يهتمون ب... بالجسد حتى في غذائه ولا يهتمون بالروح في غذائها الجسد بتعطيه اطعمه كثيره وتعطيه طعاما كل يوم ومرات عديدة في اليوم الواحد وكل عناصر الغذاء تستوفيها والذي لا تستوفيه من عناصر الغذاء بالغذاء تعطيه بالأدوية والجسد تعطيه راحته وتعطيه رياضته وتعرضه على اطباء اذا مرض وتهتم بيه اهتمام كبير وتبحث عن صحته لكن هل الروح بهذا الشكل وهل الروح تاخذ غذائها من صلاه من قراءه روحيه من تأمل من ترتيل وألحان من حب لله من فضيلة من تداريب روحية من اجتماعات من معالجة لأمراض الروح من تقوية للروح باستمرار من إرشاد روحي ايه الروح بتاخد منك من رياضة روحية هل انت تهتم بالجسد ام تهتم بالروح بل اولادنا الصغار كل ام ودي كلمة اقولها بالنسبة للامهات في اعيادهم هل الام بتهتم بجسد ابنها ام بروحه لا شك ان بتهتم بجسده في غذائه في صحته في ملابسه في غذائه في صحته في ملابسه في نموه في قوته الجسدية في شكله في جماله في منظره في زينته لكن هل تهتم بروحه بنفس الوضع بنفس الميزان والكمية والاهتمام والرعاية ولا لا اهتمام الروح الروح هي الصلة بينك وبين الله في الروح تكون صورة الله ومثاله الروح نفخة من الله في الخليقة بينما الجسد تراب من الأرض بالروح تصير شبه الملائكه بالروح توجد صداقة مع الله ومع العالم الروحي بالروح توجد صداقة وعشرة مع الله ومع العالم الروحي من ملائكة ومن أرواح القديسين بالروح تصير ملاكا على الأرض فايه اللي انت بتعمله في الروح ليس المطلوب منك فقط ان تسلك بالروح وانما ايضا ان تنمو في الروح وفي نقطة ثانية اهم وهي انت كانسان جسد وروح فبتسلك بالروح البشرية ولا بالجسد البشري دي اول نقطة بتسلك بالروح البشرية ولا بالجسد البشري ثاني نقطة بتسلك بروح الله التي في الذي فيك ولا لا يبقى عندنا نوعين من الروح روحك انت كبشر وروح الله الذي فيك إذا سلكت بحسب روح الله لا تخزن الروح القدس لا تطفئ الروح لا تقاوم الروح بل أكثر من هذا يقول الكتاب امتلئوا بالروح امتلئوا بالروح يعني ايه الكلام ده يعني تسلك بالروح وروحك البشرية تستسلم استسلاما كاملا لروح الله وروح الله يقود روحك البشريه اما الجسد فيصير مجرد منفذ لرغبات الروح مجرد مشترك في العمل الروحي الجسد يستنير بالروح ويتقدس بالروح ويصبح روحانيا وهو على الارض انت بتمشي ازاي ما الخطوات التي سلكت فيها السلوك حسب الجسد يعني السلوك حسب المادة ايضا ويعني السلوك حسب العالم ايضا اما الروح بشيء اخر الذي يسلك حسب الروح كلامه كلام روحاني كلامه كلام روحاني افكاره افكار روحانيه تصرفاته تصرفات روحانية معاملاته للآخرين معاملات روحانية فهمه للكتاب فهم روحي وليس فهم عقلي أو حرفي خدمته خدمة روحية وليس مجرد نشاط او خدمة اجتماعية محبته محبة روحية تجد الروح يدخل في تفاصيل حياته كلها تقول ده شخص روحاني شخص روحاني وروحه كل يوم تقوى ويصل الى الوقت الذي لا يقاوم الخطية ولا يحاربها لأنه لا وجود لها في حياته يجتاز الناحية السلبية بالتوبة يجتاز الناحية السلبية بالتوبة ويدخل في الناحية الإيجابية في النمو والعلو والتقدم في حياة الروح ويصير كملاك على الأرض كما قيل عن الآباء الرهبان إنهم ملائكة أرضيون أو بشر سمائيون ملائكة أرضيون أو بشر سمائيون أديكم فكرة عن بسيطة عن الاهتمام بالجسد وبالروح إنسان بيخرج يقابل الناس إنسان بيخرج يقابل الناس قبل ما يخرج يقف قصاد المراية قبل ما يخرج يقف قصاد المراية شكله نظافته جماله زينته ملابسه أناقته ليس فقط للنساء الرجال أيضا كده وإذا رضي عن نفسه وعن شكله يخرق وينظر ان انسان ينظر الى روحه قبل ان يخرج ليقابل الناس هل عنده شوية غضب هل عنده شوية عدم احتمال هل عنده محبة لذاته وليس محبة للناس هل عنده وداعة هل عنده اتباع هل تتزين روحه بالفضائل كما يتزين شكله بالجمال الخارجي دي توريك عليه اهتمام الجسد واهتمام الروح اهتمام الجسد واهتمام الروح واحد يقول انا ما اقدرش اقابل فلان وانا تعبان وانا غضبان انقي نفسي شويه قبل ما اقابله ما اقدرش اكلمه وانا في قلبي شيء ضده اصلح قلبي قبل ما اكلمه ما اقدرش اخدم وانا عندي محبة للذات وللمجد الباطل وللكبرياء والذاتي وللعظمة اتواضع شوية قبل ما اخدم احب شوية قبل ما اخدم اهتمام بالروح الذي يهتم بالروح يفتش تماما داخل نفسه يفتش تماما داخل نفسه هل يوجد خطأ ليعالجه بيقال عن الكنيسة انها كعروس مزينة لعريسها الكنيسة كعروس مزينة لعريسها تصوروا عروس بقى ورايحة في يوم الفرح واللي ماسك لها الفستان من هنا واللي بي بينقرش فيها وبيزخرف فيها وبيوضب فيها و... وشعرها كده ووشها كده وزبيبتها كده و... و... يعني لازم تبقى اجمل واحدة في الموجودين كلهم ده يمكن الفستان اللي تلبسه يحضروا فيه قبلها بشهر شكله ايه ومنظره ايه ولونه ايه وتحبيكه عليها ايه وشغلانة عروس مزينة لعريسها طب انت روحك روحك عبارة عن عروس مزينة لعريسها هتقابل ربنا ازاي تقابل ربنا ازاي بأي روح تقابل ربنا ازاي كيف تتزين لمقابلة الرب كيف تتجمل بالفضائل بثمار الروح ثمار الروح اللي في غلطية 25 محبة فرح سلام محبة فرح سلام طول أناه وداع تعطف صلاح إيمان حاجات كتيرة ده احنا بنقول في التسبحة زينت نفوسنا يا موسى النبي بكرامة القبة التي زينتها زينت نفوسنا نفوس بتتزين تتجمل لملاقاة حبيبها ساعة الموت هتروح خالع الجسد ده رميه كده تركه على السرير اللي كنت نايم عليه في البيت او في المستشفى تركه وتروح خارج كده وروحك تقابل ربنا مزينة جميلة ربنا يقابلها ازاي يكون فرحان بيها شكلها يعجبه ولا ما يعجبوش ولا روح فيها اورام خبيثة حاجة اسمها غضب حاجة اسمها كبرية وحاجة اسمها كراهية وحاجة اسمها محبة ذات وكل دي لابسة فيها كده وطلعت تقابل ربنا بالشكل ده ما ينفعش ابدا يقول له اطرحوها في الظلمة الخارجية دي ما دي مش شكل مش شكل يعجب الملائكة ولا يعجب السماء ولا يعجب ربنا ولا عجب ما اهتمام الروح ايه اهتمامك بروحك ما اهتمامك بروحك و- وكيف تزينها كعروس خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح كيف تخطب وتتقدم للرب في سفر النشيد زعلان على أخت العروس زعلان بيقول ايه بيقول لنا اخت صغيرة ليس لها ثديان فماذا نصنع لاختنا في يوم تخطب لنا اخت صغيرة ليس لها ثديان فماذا نفعل لاختنا في يوم تخطب الثدي اللي بترضع منه اللبن الكنيسة التي لها ثديان بترضع منهم لبن الحياة ثدي هو العهد القديم وثدي هو العهد الجديد بتاخد منهم الغذاء اللي, اللي بتشبع بيه وبتنمو بيه فبالنسبة لكنيسة الأمم لا لها كتب عهد قديم ولا لها كتب عهد جديد ولا بتاخد من الأنبياء ولا من الإنجيل ماذا نفعل في يوم تخطب مفيش ملهاش حاجة ايه الجمال اللي في نفسك يا ريت تبحث عن جمال نفسك امام الله يا ريت تبحث عن جمال نفسك امام الله لانك هتخطب للرب يكون شكلك مقبول روحيا شكلك مقبول روحيا وبعدين وبعدين الانسان في حياته في الروح كلما يسكن فيه روح الله وينقاد بالروح القدس يشابه الصورة الإلهية ويصبح صورة لله على الأرض صورة لله على الأرض وبعدين لما يصبح صورة لله تأخذ روحه هيبة وخشية أمام الشياطين الشياطين تخاف منه لأن روحه بقت صورة الله تنظر إليه الشياطين فترتعب وهكذا بعض القديسين كانت ترتعب منهم الشياطين وقال الرب لتلاميذه انه اعطاهم سلطانا على جميع الشياطين زي ما بنقول في صلاة الشكر اعطيتنا السلطان ان ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو السؤال اللي اسأله لك هو الآتي هل أنت تخاف من الشيطان أم الشيطان يخاف منك أقولها تاني هل أنت بتخاف من الشيطان أم الشيطان بيخاف منك هل لك سلطان على الشيطان أم هو له سلطان عليك هل روحك لها صورة السيد أم العبد بنسمع عن قديسين راحوا بعض بلاد وثنية في بدء المسيحية كان يخش البلد او الجزيرة تصرخ الشياطين تصرخ وتخرج لو انسان عليه روح نجس ومر قديس يخرج الروح النجس من غير كلام من غير صلاة من غير ما يلمسه الشياطين بتخاف القديس الأنبا أنطونيوس له مقالة عن ضعف الشياطين خايفين خايفين من هذا الروح الكبير هذا الروح الكبير هذا الروح القوي هذا الروح النقي هذا الروح الذي لم يقدروا عليه يحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك يقول الرب اول شيء روحك تاخذ هيبه تاخذ خشيه على الشياطين وتحيا في حياه البر وايضا روحك تحيا في حياة الشركة مع الله دي نقطة تانية روحك تحيا في حياة الشركة مع الله لذلك قال شركة الروح القدس تكون مع جميعكم بنقولها في البركة وقالها بولس الرسول في رسائله عشان كده قال شركاء الطبيعة الإلهية يعني ايه شركاء الطبيعة الإلهية يعني بتشترك مع الطبيعة الإلهية في العمل وليس في الجوهر يبقى هنا أسألك السؤال علشان أشوف بتحيا حياة الروح ولا لا هل كل عمل بتعمله بيشترك الروح القدس معك فيه ده سؤال هل كل عمل بتعمله بيشترك الروح القدس معاك فيه من هنا كانت الخطية انفصال عن الله وفض لهذه الشركه ومن هنا كانت الخطية موت كانت الخطية موت لأن الله هو الحياة والذي ينفصل عن الحياة هو ميت ولهذا قال القديس أغسطينوس موت الجسد هو انفصال الروح عن الجسد أما موت الروح فهو انفصال الروح عن الله ما مدى حكمك على شركة الروح القدس معك هل هي شركة في بعض الأوقات أم كل الأوقات كل الحياة في كثير من الناس يرى ان شركة الروح القدس معاه وقت الصلاة وقت التناول وقت العبادة وقت العمل الروحي لكن مش هو ده المطلوب المطلوب ان تكون شركة دائمة دائمة ليلك نهارك في اكلك في شربك في مشيك في شغلك الروح القدس مشترك معاك لا ينفصل عنك ولا تنفصل عنه المسيح يحل بالايمان في قلبك وبعدين وبعدين تقول عن اعمالك بالنسبة للرب كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان كما قيل في الإصحاح الأول من يوحنا مش بس عن الخليقة ده عن حياتك كلها كل عمل من أعمالك كان بواسطة الرب وبغيره لم يكن شيء مما كان تقف أمام الله وتقول له يا رب لماذا تدينني لماذا تحاكمني وانا من ذاتي لم اعمل شيئا لماذا تحاكمني وانا من ذاتي لم اعمل شيئا كل شيء بك كان وبغيرك لم يكن شيء مما كان انا كنت مجرد اناء لروحك القدوس أنا كنت آلة طيعة في يديك الطاهرتين تفعل بي كما تشاء روحك القدوس كان يعمل فيا ويعمل بي ويعمل معي كان يعمل فيا ويعمل بي ويعمل معي ولم انفصل عنه لا لحظة ولا طرفة عين اما جسدي هذا فكان مجرد هيكل لروحك القدوس هل أنت هيكل للروح هل أنت كنيسة صغيرة مقدسة للرب كنيسة صغيرة مقدسة للرب تخرج منها صلوات وألحام ورائحة بخور تخرج منها صلوات وألحام ورائحة بخور وبهذا المعنى كل واحد كنيسة يبقى جماعة المؤمنين هم الكنيسة الكبيرة هم الكاتدرائية الكبرى اللي عايشة يا ربنا انت كده ولا ولا حاجة تاني يبقى اول حاجة الخشية والهيبة بالنسبة للشياطين ثاني حاجة الشركة مع الروح القدس ثالث حاجة ثمار الروح التي فيك ثمار الروح من ثمارهم تعرفونهم إنسان يسلك حسب الروح تظهر ثمار الروح في حياته وزي ما قلت لكم مثلا من ثمار الروح محبة وفرح وسلام أفسر تفسير بسيط لما تبقى روحاني تبقى محبتك محبة روحية في ناس عندهم محبة لكن ليست من ثمار الروح في محبة اجتماعية في محبة بشرية في محبة جسدية في محبة من ثمار الروح محبة روحانية دي لها منظر تاني وشكل تاني وطبيعة تانية مش كل محبة محبة روحية وهكذا فرح روحاني مش من فرح عالمي وسلام روحاني ثمار روحانية ده موضوع طويل بتاع ثمار الروح ده مش وقته يا ريت تقيس نفسك بمقياس هذه الثمار وترى مقدار حياتك في الروح ماشية ازاي مقدار حياتك في الروح ماشية ازاي انا خايف نكون ناسيين نفسنا ويوم بيزقنا على يوم وسنة بتدحرجنا لسنة ومش دريانين احنا عايشين في الروح ولا لا طب نقطة أخيرة أقولها علشان الوقت خلاص كل ما الإنسان يحيا حسب الروح تأتي عليه أوقات يكون في الروح يعني إيه كنت في الروح في يوم الرب كما قال يوحنا عارفين كنت في الروح يعني ايه كنت في الروح زي ما قال بولس في الجسد ام خارج الجسد لست اعلم الله يعلم انا مش عارف في الجسد ولا خارج الجسد كنت في الروح الجسد معطل تماما والروح لوحدها بتشتغل من هنا استطاع ان يرى رؤى ويرى استعلانات ويسمع صوت الرب ونظرت واذا باب مفتوح في السماء واذا عرش الله ده في الروح وبولس يقول اشياء لا ينطق بها ولا يسوغ لانسان ان يتكلم عنها استعلانات الرب ده انسان في الروح الجسد لا يمثل حجابا امام الروح ولا يمثل غمامة أمام الروح ولا ضبابا أمام الروح كل شيء مكشوف ومفتوح كما قيل عن بلعام لما كان في الروح هذا يقوله الرجل المفتوح العينين المفتوح العينين الذي يرى رؤى القدير يرى رؤى الرب ده عايش في الروح في ذلك الحين وزي ما قال المسيح لتلاميذه اما انتم فطوبى لعيونكم لانها تبصر طوبى لعيونكم لانها تبصر فهل لك العين الروحيه البصيره ليك العين الروحية البصيرة في الوقت من الأوقات كان موجود إليشع وجحزي تلميذه إليشع وتلميذه جحزي وإليشع كان شايف جند الرب بيحاربوا عن المدينة وكان يرى الذين معنا أكثر من الذين علينا وكان فرحان بالرب وجحزي لا يرى شيئا وبعدين يقول ايه صلى إليشع من أجل تلميذه وقال افتح يا رب عيني الغلام ليرى افتح يا رب عيني الغلام ليرى ليه لهم عيون ولكنها لا تبصر لأنها عيون جسدية فهل لك العين الروحية التي ترى وتبصر إنسان مفتوح العينين مكشوفة أمامه الأسرار ولا لسه ده آخر موضوع طويل